الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أما بعد سؤال في مسألة المجلس الماضي عند المسألة التي تتعلق فيما إذا ابتدأ المتلقي القاتل بطلب الشراء منه والسؤال ماذا لو طلبت القاتلة من المتلقي الشراء منهم بل التمسوا فيه بل التمسوا منه ذلك فهل لهم خيار اتفقنا في المجلس الماضي على أن الحديث وارد في الذي يتلقى الركبان فلو حدث العكس هي دي المسألة ماذا لو طلبت القافلة من المتلقي الشراء منهم بل التمسوا منه ذلك يعني اشتري منه هم اللي قالوا له اشتري منه فهل لهم خيار الناس اللي معاهم البيعة طلبوا من الناس اللي هم على الطرق أو اللي خارج السوق اللي هم يأخذوا منهم السلعة هل هنا لهم خيار أم لا ده محل السؤال آه. العلة العلة في الحكم لماذا لأن أصلا أصلا عقدة البلد بأيديهم هم وهم أقروا وهم أقروا وهم اللي طلبوا والتفصيل من جاتهم هم إن حدث شيئا هم اللي ألحوا تمام نعم والحديث ما جاء إلا لحفظ حقه هو وفرط بحقه إما عمدا أو جهلا إلى آخره ده خلاص الكلام ولذا كانت الصورة لها صورتان الأولى إذا كانوا عالمين بسعر البلد فلا خيار لهم على الأصح وإن كانوا غير عالمين فباعوا فبان لهم أن الشراء بسعر البلد أو أكثر فلا خيار لهم كذلك على الأصح ليه؟ لانتفاء العلة وهي الضرر أو الغرض الذي يقع عليه ومثله لو بان لهم أن الشراء بأقل من سعر البلد جعلنا الصورة الأخيرة دي اللي هي محل السؤال مثل الصور الأولى لو بان له أن الشراء بأقل من سعر البلد أيضا هو الذي يتحمل التبعة لماذا؟ نعم أيوة لأنه هو الذي قصر بنفسه فلازمه فلازمه الأمر يعني كل هو يتحمل تبعته من تسبب في شيء يسب إليه ذلك الشيء هو الآن تسبب في هذا الشيء لنفسه هو الذي يتحمله الشرع حفظ حقه وفرط بهذا في هذا الحق تمام؟ طيب ولذا السؤال الذي ليه أي ما هو لماذا نهى الشارع دورها أنت بقى كده ليه ليه قال له ما تلقيش الركبان وليه قال نهى عن النجش وليه قال نهى عن ال... عن انه الانسان يبيع على بيع اخيه او يخطب على خطبه اخيه لاخيه لماذا تمام يعني احنا درسنا قبل ذلك في القياسات ومثل الاشياء بيسموه الايماء والتنبيه في مسالك العله لو انكم تذكرون ها والنساء كانوا طالبين امتحان في في اصول الفقه وانتم اعرضتوا كل ما ينشطوا انتم بتكسلوهم صح ال ال الايماء والتنبيه لنعلم ان اصول الفقه خرجت عن هذه النصوص تمام لما سبق في مساله النهي للتحريم ونهي خلاص الفساد والنهي لذاته والنهي لغيره الى اخره منين جابوا النهي لذاته والنهي لغيره منين جابوه من هذه النصوص لا يبيع حدود عربية ليه قال ما تبيعش عربية أخي هترتب عليها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة النكش إن أنا بعلي في السلعة وأنا مش عايزها عشان أغرر الآخر شفت إزاي تجد فيها حقوق فيها حقوق مبنية فيها حقوق للأدمية يبقى يعني مبنى هذا هذا النهي على إيه حب الحق أدمي ولذلك وضع له الخيار أنا حفظت حقك أنت رفضت خلاص اتحمل أنت التبع تمام بحقوق الأدمية نعم الصمت كما تقول بقى يعني انت بقى صمت لماذا نحت كل لعله لعله لعله لعله انظر للواقع من عندك الآن إذا إذا خطب الرجل على خطبة أخيه بعدما تم الاتفاق الى اخره ودخل واحد أفشل الزواج هذه وقال أنا أفضل منه أو أنا مثلا معي مال أو أنا راجل مش عارف جاي منين وراح فين وأغرى الإيه ولي أمر المخطوب وقلبوا على الخاطر الأول أنت تأمل في هذا الشيء لماذا نهى الشارع الحكام عن هذا مع نفسك أنت حط نفسك في الموقف تجد أنت لسعة الظلم لسعة ألم ال- لماذا لأن أنت تقول ليه عملوا كده ليه ليه دي بقى أنت خرج منها كما تحب من الايه من اللي هاتها دي بقى أنت معايا يبقى هنا نقول أدركت الحكمة منها بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر أو لم تدرك لماذا نهى الشارع الحكيم هذا ابتداء أنت معايا يبقى دي بيسموها علة من مفهوم من مفهوم النص تمام نعم فهنا يبقى هذه في صورة أولى وثانية والثالثة تتفرع عن الاثنين وحملنا الثالثة هذه على أنه الذي يتحمل التابع على أنه هو الذي قصر في حق نفسه وهذه الصورة التي في السؤال خرجت عن محل النهي كما هو ظاهر وعليه بعض الشافعية يعني خرجت عن محل النهي ابتداء الذي هو في السؤال تمام يعني هنا خرج عن محل النهي ابتداء زود هذه الكلمة ابتداء كما هو الظاهر من النص ولا في السؤال طبعا على إثر هذه الفقرة الأخيرة عرضت سؤال ماذا لو باع المتلقي للربان طبعا هذه ما هي إلا توضيح يعني إن أمضيناها أمضيناها وإن تركناها تركناها لأن طبعا لا تلقوا الركبان للبيع لفظة للبيع قالوا فيها أنه يعني دي بتشمل ال- الذي يبيع لهم والبيع منهم يعني البيع لهم والبيع منهم ده, ده, ده ظهر السياق فيكون كالحالة الأولى بمسائله لكن طبعا تركه تركه أولى إذا كان هتدخل في محل النزاع فتركه أولى لكن طبعا هذه ال- هذه المسألة آم، ممكن نلغي مسألة السؤال هذه أنت معايا كده وبعدين نلحق نقول لظاهر قول النبي يبقى اضرب على ايه على ماذا لو باع المتلقي الركبان هذه لانها تتعلق بالتي قبلها يعني هنقول كده لا نلحق بقى لا اللام هذه بنقول لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقوا الركبان وليشمل البيع لهم والبيع منهم فيكون كبيع الركبان المتلقي بمسائله السابقه وتركه اولى تنزيها تمام ال- السؤال صورة ايه لا يجي محقق السوق بص لا تلقي الركبان ولذلك يا شيخ انا ذكرت لك الايه ال- ال- ال- السياقات اللي في الحديث مطلع المساله تمام وبنص النبي صلى الله عليه وسلم طلب ان ايه ان ان ان, أن يهلوا بها الى السوق انت معايا يبقى المساله فيها سوق في محل في بيع وشراء وناس تفر عليه كثيرا هذه هي الصوره لكن ده الان استطيع ان اقول هذا ده محل بيع ومحل بيع شراء انا دخلت الان ايه سوق يبقى ده محل بيع ومحل شراء فالصوره لا تخضع له ب- ب- بالكيفيه التي في السؤال يعني انت بتبقى رايح الطياره رايح من اسماعيليه رايح في مكان ما بتجد في ناس بايعين قاعدين على الايه جالسين على الطريق فانت تشتري منهم براسك وباختيارك ده ما يعني لا تخضع للمساله مساله فيها بيع وشراء قول قول لأخي، قول بقى مساله الاستغلال في البيع والشراء ده شيء اخر لكن انا نزلت وشريت منهم خلاص وتمت العقده بينه وبينه على ما يبيع وما يشتري لكن هذه الصوره خارجه عن ايه عن هذه الصوره تمام نعم هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي ده سؤال مطروح على إثر هذا السؤال هتستطيع أنك تنظر بعد ما نقرأ هذا الكلام المستجدات التي نراها في واقعنا عبر البورصة وعبر مش عارف ال- الأشياء اللي بنراها الآن في السوق الأسواق العالمية والاقتصادية ومثل مش لاقي محل بيع وشراء صحيح؟ طيب إذا أنت فهمت القواعد وفهمت الأصول تستطيع بكل بساطة دون أن تتزعزع من تحت أي مقالة أو أي قول أو أي رأي أو أي فتوى فهمت الأصول تبني على الأصل الذي عندك أي مستجد وذاك المجلس الماضي بيقول لك أنت شغل دماغك واقرا المجلس دي كويس وافهم المسائل اللي دي مبنية على قواعد الأصول إذا أنت فهمت رأس المسألة تستطيع أنك تخرج المسألة على أي شيء طلع ورقة وابدأ أنت فاهم المسألة في البيع له أركان وعندي فيه له حدود إذا توفرت هخرج بالحكم بكل بساطة أيا كانت الصورة وأيا كان مصدرها وأيا كان محلها حاضر أخرج الصورة ما هو الحل تخضع تحت مثال أو لا تخضع صحيح؟ المستجدات هذه التي يتكلم فيها العلماء في قضايا الفقه المعاصر إلى آخره من أي شيء يتكلمون فيه ومن أي زوايا صح؟ على مبدأ الشيء بنظيره تمام؟ فهم القاعدة يبدأ يخرج عليها أي مسألة موجودة في واقعه صحيح؟ وعندك محل القياس هو رأس المسائل عندك من أي جانب أنت دخلت للمسألة ومن أي جانب قلت هذه المسألة لا تصلح أو كما ذكرت لكم الآن تصلح من وجه ولا تصلح من وجه آخر ودي بيكون فيها مسألة الاختلاف بقى فين؟ في وجهات نظر المجيد أو المانع تمام كده؟ فهنا هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي؟ امتى ان انا اقول انا كده في التلقي وامتى اقول انا كده خارج التلقي؟ هتجري اقرا بقى في الفروع المذهبيه اللي حددها بثلاث اميال وستة اميال ومش عارف وانا عرضت عن هذا عن ده صحيح لكن انا بقول ما هو حد السوق وكلمة السوق تعني الحد الذي يباع فيه ويشترى خلاص انتهت بقى هخرجها على سوق خضار هخرجها على سوق بورصة هخرجها على سوق مواشي هخرجها على شيء انا عندي اصل بخرج عليه مع كل مستجدة بجامع مناط الحكم او علة الحكم اللي بتربط بين المستحدث وبين الشيء الاصيل الذي عندي في النص تمام وهنا جريان النص زمانا ومكانا مع أي مستجدة أيا كانت في بلادنا أو غير أو غير بلادنا في شيء أراه أو في شيء أسمعه أو في شيء يكتب يكتب لي أو أكتب إليه صحيح؟ فهو لا يدخل لا يخرج عن محل المسألة من زوايا خرجها بقى كيف مشيئة حسب ما تستقر عليها أو عنها كيف مشيئة ولذا في بين معقولين قلت أين يكون التلقي وأين لا يكون أين يكون التلقي وأين لا يكون صحيح؟ الآن الأخ أحمد حسين في المجلس الماضي قال أنه في البلد عندهم تجد في تجار يأتون ويجلسون على مطلع البلد بعيد عن السوق سوق مثلا شبين بعيد يجي قدام البلد ويستنى اللي خارجين من البلد ويبدأ يقول له عم الحاج مثلا كان عارف بعض الناس يقول له عم الحاج ايه ما تخليك وفر ناس تروحش السوق وانا عايز ايه لا ذهب الى السوق وانا اشتري منك دي لا لا انا اذهب الى السوق بس انا انا بريحك انا مش عارف ايه المهم اقنعه ان اخذ منه السلع ما دي صوره انا خارج راح فين وهو خارج منين جاي من السوق يتلقى الرجل اللي ذهب الى السوق والرجل خارج رايح الى السوق يبقى دي صوره من الصوره اختلفت صورتها حزم الواقع لكن هي داخله في الايه داخله في الحكم تمام النهي هنا على من اللي جاي من السوق التاجر التاجر دعه يذهب الى السوق او ان شئت اعقد معه على شرط ايه برضه ينزل السوق شوف الكلام وطبعا ده مشهور طبعا في الان في السوق السوق بيع السيارات اللي ينزلوا ويشوف يبلغ على الطرقات ويكلمك ويقنعك ومش عارف الكلام ده كما تقول له على الخيار وانزل يبدا يقول لك لا طب خلاص اتق الله وشوف غيره وده واقع موجود قبلناه اذا انت تستطيع اذا فهمت المساله تخرجك كما شئت على اي مستجده كانت الظاهر انه لا حد لانتهاء التلقي من جهه الغالب من جهه الايه لا حتى لانتهاء التلقي من جهة الغالب وأما من جهة المتلقي فقد أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى بما ترجم به باب منتهى التلقي إلى أن ابتداءه الخروج من السوق يبقى الكلام ده كلام البخاري باب منتهى التلقي قال إلى أن ابتداءه الخروج من السوق ايه ضابط السوق نخضع بقى ايوه المحل التي فيها البيع والشراء المح... المحيط الذي فيه البيع والشراء ما دار عليه العرف فيه البيع والشراء اخذا من قول الصحابي ساق البخاري بهذا الإسناد المذكور عنده في الرقم المذكور من طريق عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام ركز ده مع ان هذه المسألة دي مثال مما يذكر في اختلاف فهم النص اختلاف ايه؟ في اختلاف فهم النص واختلاف في فهم النص لا تجزم لواحد على الآخر إلا بالقرائن فكلما قلت عندك القرائن كلما بانت الحجة عندك تمام ده مثال الخلاف ايه ننظر فيه كانوا يبتاعون ابن عمر يقول كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق السوق له حدود طلعنا بره السوق ده بيسموه ايه أعلى السوق بعيد عن السوق إما في مطلع السوق من هنا بيسمى أعلى أو أعلى السوق من هناك بسمي ايه المهم في طرف في طرف السوق الصورة تعني هنا أنه في مدخل السوق من أعلى من أمامه كما يقتضيه النص لأنه بياخد منه ويبيع خد من اللي داخل ويبيع للي جاي طب واللي جوه يعمل ايه؟ شفت بقى العلة؟ واللي قاعد في السوق بيعمل ايه؟ يستني من؟ إذا هنا في معنى للضرر أو لا؟ طيب وركز معي كانوا يبتاعون يعني يشترون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ينقلوه فين؟ يدخل جوه بقى نرجع للنصوص الأولى اللي تحضرناها في مطلع المسألة السابقة لازم ينزل بها السوق ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يرزق الله جل وعلا بعضهم من بعض يبقى أصبح هنا حالة اجتماعية أو لا؟ صحيح حالة اقتصادية أو لا؟ تمام هيترتب ضرر الضرر هنا متعدي او لا متعدي شفتوا الكلام فهنا كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه هكذا ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع في اعلى السوق ركز بقى ان هذا الكلام اللي جاي ده الكلام ده طبعا جاي من الشافعيه لما نهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع في اعلى السوق فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز ان انا هخرج من حدود السوق واستناكم مطلع الايه في مطلع السوق ركز بقى معي ليه هم خرجوا هذا الكلام غير لما انا اخرج من شبين واجي الى مشتول واقف على طريق مشتول ده انا خرجت المسؤول اصلا محل سوء بالمره ده وجهه نظر الشافعيه على مئات الان يبقى قال لم ينههم النبي عن التبايع في اعلى السوق هم فاهموا فاهموا هذا الكلام فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز واصل معايا ظاهره انه اذا خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل فيه في النهي شوف بقى الكلام إذا خرج من السوق نعم آه بقول هنا أنه إذا خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح بأنه لا يدخل في الإيه في النهي وحد ابتدائه أو حد ابتداء التلقي عند الشافعية هنا بناء على هذا الكلام الخروج من البلد الخروج من ايه من البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر فبخروجهم ضيعوا هذه العلة تمام وطلبوا الحوض إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحوض لأنفسهم فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم فهمت الصورة؟ يعني عايز يقول شافعية هذه بعض الشافعية انه في اول السوق انا ليه وقفت انا وصلت السوق ايه اللي وقفني انا اصلا شفت الكلام طب ما ادخل جوه يبقى حملوك تبعة التقصير منك انت انت في محل البيع والشراء وانت المفروض تدخل وتسال بقى وتقرا تمام يبقى انت كونك ان انت قصرت في هذا الشيء يبقى انت تتحمل ايه الشراء بتاعته لكن اذا خرج عن البلد يبقى انا فعلا كده حلت بينه وبين ايه حلت بينه وبين معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه كما المتلقي يطلبه لنفسه ده وجهة نظر بعض الشافعية لما قالوا هذا الكلام وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر يعني يبقى نادر قوي ان يبقى واحد مثلا في مشتول لسه ويعرف السعر في صحيح والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا ركز من الكلمة دي كما هو ظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق ابن راهويه إلى هنا انتهى النقل من الفتح فهمتوا هذا الكلام؟ الشافعية فهموا هذا من النص والمالكية وأحمد والمالكية أحمد بن حنبل وإسحاق قالوا لا ده كلمة السوق هذه كلمة مطلقة السوق وملحقاته يبقى ما تحدهاش بحد السوق ايه وملحقاته ما حدهاش بحد وسورة الترقي تدخل في الحد مع وجود العلة فيه طبعا كلامه له ايه له وجهة نظر قوية يبقى انا بقول مدخل السوق زي ما بقول خرجت على اول الطريق عند السكة الحديد ثم اطلع لايه مدخل البلد السوق يبدأ مثلا من اول السكة الحديد وانا خرجت هناك كده عند الدوران العرب هذا وجلست اللي جاي بيبقى هايم في السيارة وقفته واللي جاي شايل بضاعة وقفته والكلام ده كله وبقول لك يا احمد بنشتري منك بكام تشتري قال له بشتري منك بقرشين لا ننزل السوق قال له أنا احسن من سوق السوق منيل وسوق كذا وقعد ايه السوق الطغالب نراه الان صحيح اقول بهذه الحالة صورة تلقي هذه ما الفرق بينها وبين الصورة تكون عند مطلع السكة الحديد وبينها وبين كل ما تدخل ودخلت السوق بقى الى مدخل السوق بالشارع الكبير هنا وبدأ السوق الرسمي وسط البلد هل في فرق؟ نعم المقصود مناقشتهم مع اخواني الان هل لبعض الشافعيه وجهه نظر قويه هنا بخصوص ال- انهم جوزوا ال- التلقي على مطلع السوق بخلاف مخارج البلد دي دي, دي الكلام طبعا هم لهم وجهه نظر ان ده العتاب عليه انت جيت وصلت ليه ما دخلتش التاني لسه ما وصلش شفت ازاي بالعلة اللي هم ذكروها طيب الذي يذهب ابن السياق ابن عمر ركزوا معي ونتناقش فيه ان اعلى السوق يعني اول مدخل السوق حزم السياق الان فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشراء فيه على انه من السوق على انه ايه من السوق ادي واحد فدل على ان التلقي في مدخل السوق جائز لغلبة معرفتهم أو إمكانية معرفتهم الأسعار تمام؟ فتكون علة النهي قد انتفت وهو ما عليه الشافعية ده صورة تحليلية للوضع فإن قصروا فمن عند أنفسهم نظر آخر أنهم كانوا يشترون الطعام في أعلى السوق هنقول بقى طعام وغيره بقى خرج على على الواقع مدخل السوق بنسميه احنا ايه بقى مدخل السوق وأنه صلى الله عليه وسلم نهى المشتري أن يبيع ما اشتراه في مكانه لماذا بقى صحيح نقول ليس فيه إلا أنه داخل في محل تلقي الركبان احنا قلنا خلاص قلنا الصورة الأولى ظهرت على على وجهة نظر حنفي الشافعية وبعض الشافعية وهذه الصورة أيضا بنخرج كلام المالكية وأحمد وإسحاق مقابل وجهة نظر بعض الشافعية في هذا الكلام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نهاهم عن هذه البيع حتى تنقلوا بها الايه؟ تنقلوها إلى السوق يبقى لما قلنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع محل الشراء في مدخل السوق ليس فيه إلا أنه داخل في محل تلقي الربان الذي نهى عنه قال لا تلقوا لا تلقوا الربان والذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب في هذا السياق لتلقى الربان هذا فيه وجه من جنسه لأن البيع والشراء فيه من الركب ومتلقيه صحيح؟ فيكون من باب العبر في العقد على جهل انت تقول لي طب زي ما احنا, احنا الان الصوره الاولى لغاها ولا مشاها صح؟ لو لو رجعنا إلى وشيء بنظيره في حديث اللي هو جباية الزكاة حديث خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أقروا على الفعل قال له لا تفعل يعني أقروا على البيعة الأولى ثم بعد ذلك أمشاه مع الحقيقة الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الباب لا تلقوا الركبان صحيح؟ كأنه قال خلاص دي عندك لكن لا لازم تدخل بالبيعة فين؟ لكن هو الأول هنا مشى البيع أو لا صحيح ادي ادي وجهه نظر لكن ما ينفعش ابيع هنا بقى لازم ادخل فين يبقى كانه يقول باللسان الحال لا تتلقى لا تتلقى الركب هنا لابد الدخول به في في السوق لانه شيء طبيعي ما دمت ان انا مش هبيع هنا مش هشتري هنا صحيح انت معايا ولا لا لفت طيب وشوف شوف طب نك- نكمل نكملها للآخر نكملها للآخر ون- ون- ونبدأ نناقشها قلنا إن هذه لماذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يبيع ما اشتراه في مكانه دي الظاهر من النص قلنا نهى عنه في حديث الباب آه، ليس فيه إلا أنه صلى الله إلا أنه داخل في محل تلقي الركبان إزاي؟ هو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تلقوا الركبان ايه الضابط كأن هدرة داخله فيها من وجه لأن البيع والشراء الذي تم هنا فيه من الرجل في صورة الرجل والتلقي الرجل جاي والتلقي موجود على مدخل السوق ودي واضحة معايا فيها دي؟ طيب فيقول من باب العذر في العقد على الجهل ابتداء حال تمشية صلى الله عليه وسلم الايه؟ البيع ابتداء يعني أنه صلى الله عليه وسلم أجراه ابتداء لعدم الرجوع فيه ولا يتكرر بعد لدخوله في تلقي في تلقي الرد يعني إذا كنت أنا مشيتها الآن لكن مش هتمشي بعد يبقى أصبح الصورة لا تبع هنا ولا تشتري ولا تشتري هنا ولكن البيع والشراء إنما هو في داخل السوق وهو المعنى في حديث الباب الذي معنى لا تلقوا الركبان والآخر في حديث الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دي العلة والآخر حتى يهبط بها إلى السوق وذلك لتحقيق المصلحة العامة ولا تكون إلا داخل السوق تصنع تجاء ابتداء لكن ه- هل بعد كده تمشي في نقطة النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالشيء هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالشيء هذا هو الذي قال على الإطلاق ممنوع تلقي الرهن في الحديث ده لا تلقي الرهبان صحيح فجاءت الصورة هذا حديث ابن عمر كما قال ابن عمر كانوا يبتاعون في أعلى إيه مدخل السوق فالنبي فلما علم الشيء نهاهم ولما نهاهم طلب منهم حصل في بيع وشراء خلاص البيع والشراء اللي حصل ده من راح طب ركز معايا ركز معايا ركز معايا ركز معايا هتبقى انت محبوب من جهه الان الان نهاه عن البيع الان البيع اللي تمت راحت فين انتهى تمام طيب قال هنا في هذا الحديث آه، آه، ف- فنهاهم ولما اطاع تباع فعل السوق نهاهم ان يبيعوه في في مكانه الاخ احمد يقول صوره النهي هنا مش على التلقي ده عن البيع هنا طيب اقول للاخ احمد انا السؤال اللي سابق الان اللي هو هيبيع هنا اللي هو كان مشتري منذ قليل صحيح كان مشتري منذ- الان هو في موضع الباع بيبيع لمن للي داخل اه نعم هي صورة صورة تحليل المذهب انا هنوصل لها في الحل بينه وبين بعض اقول لك صورة تحليل ليه الح- المكي قاله واحمد قال والاصفار قال اطلاقا مطلقا من وجه الايه الحديث احنا بنحل المسألة الان واحدة واحدة اتفضل. هي هي برضه مش دي اللي انا عايز اقوله الان الان الان هنقول مع الشافعيه ولا مع ال- احمد واسحاق والمالكيه دي اللي انا عايز اقوله بقى الان بقى الشافعيه قالوا هذا الشيء جائز هكذا ابيع واشتري جائز في المدخل مين؟ ايه خلي خلينا مع هم قالوا هنا الان خلينا في الجزئيه دي الان اللي احنا بح- يعني خلاص خارج دي خلاص الموضوع بقى منتهي حتى لو قال بنقول الآن بعلة الحكم عندهم قالوا يجوز وحملوا التبع له هو الآن قالوا يجوز على كلامكم انتوا الآن قلنا لا لو هو باع الباع ده اشترى بس ما بيعش ادخل بقى جوه بيع جوه ي- يعني تمشيه ولا تمشيه على ايه نعم لا الصورة الصو- الصورة الصورة نفسها بقى علة الحكم فيها أو لا آه نعم
هو كلام البخاري كده بيقول لك دليل تحدث فيه اللي هو إيه والسياق ان هو ده كده تحدث فيه ملوش اي شيء انا بقول لك لا ده ممكن ممكن انت كمان تبيع في البلد ليه؟ لان انت بقى في البلد وملوش اي اي شيء غلط يعني.
ما ده اللي قالوه الشافعية ده اللي قالوه الشافعية لكن احنا بنقول كل الكلام ده في قول الجمهور الثلاثه يعني داخل فيه ده خلينا الجمهور بقى ده مش الجمهور بقى احنا بنناقش بس قول الشافعية على التعليل اللي قال النص كان يفعلون الطعام على السوق فيبيعونه في مكانه فنهم أن يبيعوه في مكانه حتى يتلقوه أقروا الصورة الأولى ونهى الصورة عن الصورة الثانية ده وجهة نظر الشافعية فمشوها أحمد والشاف أحمد وإسحاق والمالكية قالوا بإن السوق بيعتبر كله مطلقا يبقى أصبح هنا أحمد والمالكية وإسحاق مع قول الإيه؟ مع قول مطلقا مع قول جمهور مطلقا إن جعل السوق لحد ما يباع به ويشترى كون أنا أقصر ده بقى اتبع علي أنا أو لا صح؟ يبقى في هذه الحالة الشافعية لهم إصابة من وجه ونقدر نقول في تداخل بين القولين أو لا في تداخل تداخل بين القولين أو لا صح؟ يبقى النون أعم من الثاني في تداخل النون أعم من الثاني ومين أخص يعني الآن يعني ده في تداخل صحيح ماشي خلاص كده ما دي بقى بيسموها النظر في ايه في- في في دلاله النص نعم كل كلام ممكن تحدث فيه قال في اكثر من
هي ال- المناقشه دي مش المناقشه ايه إيه الهدف من المناقشه بس يعني اللي, اللي بنخلي الكلام اللي اما ليه هم تعمقوا في هذا الشيء وعلى اي شيء هم قالوه لو انت بقى مذاكر المجالس اللي فاتت على اساس القواعد اللي سبقت هتقدر تقول ده الامام ليه قال ده وليه قال ده عشان كده انا كتبت لك انا هنا آآ آآ ان ده بدايه السوق ان وما عليه احمد ومالك واسحاق من حيث ان بدايه السوق الذي ليس معروفا فيه البيع والشراء لا يدخل في مسمى السوق وان كان السياق المذكور ولا تلقوا السلع حتى يباع السوق والاخر ولا تلقوا السلع حتى يبلغ بها السوق دل على ان التلقي الذي لم ينهى عنه انما هو ما بلغ دل على أن النهي الذي لم ينهى عنه إنما هو ما بلغ السوق إيه حد السوق يبقى خلاص بقى يبقى أنا أصبح هنا روح ده وليه وليه حسب العرف اللي موجود لكن أقدر أقول إن الدوران وطلع على الجوع ده سوق اللي هناك طب هل وضع الشفرية هنا تمثل قوي شيخ عبد الله هناك خلق هناك راح لمحل سوق لفع على الجزء خلاص مفيش ما مفيش بلد ده في ده في جبل مفيش بلد ما مفيش بلد انا بقول لك تخيلت الصوره اهو الان مفيش بلد ده هو لفت الدوران هناك لو انت مشيت على الطريق ده انت مشيت هتلاقي فيه مسافه بعيده قاعد هناك عند السكه الحديد عند المزلقان هناك وقعد مستنى الناس انت معايا هنا حل دي بقى يبقى انا اقول ح- جميل او ده اللي انا عاوز اوصل له ولاجل ذلك هل يحد الابتداء والانتهاء بضابط دي اللي انا عايز اوصله لك انا عشان لماذا انا عرضت عن اللي يقول لك الميلين وثلاث اميال والاربع اميال والكلام ده يبقى بتبوطني حد الايه حد العرف اللي موجود ضابط السوق هل جاز هنا بيع وشراء ام لا صحيح ماتوا هنا باعوا شراء والناس قاعدين وحاطين الترابيزه والخمسه بتقبلوا الناس ده هنا مش باع وشراء ده قاعد يصطاد الصيدات اللي هي التي تقع له انتوا معايا كده ولاجل ذلك هنا وضعت لك هنا انه ده مثال للاختلاف في فهم في فهم النص وعليه فالقولان محتملان والاولى تركه تنزيه انت قول انت مقتول وايه الضابط بقى طيب تعال نطبقه بقى اطلق ايه هو الضابط جميل ده احنا رجعنا ايه يبقى انا اقدر أقو- اقيد قول مالك واحمد واسحاق على انه مطلقا بايه بقيد العرف تمشي ولا ما تمشيش صحيح والا ده احنا دخلنا خرجنا تماما عن المقصود من قوله لا تلقوا الركبان صحيح ولا لا لا ده هو ده ظريف ده نص ظريف ده لا لا, لا ده بص خلي بالك ده ده نص ظريف ل- ل- ل- لتشغيل الدماغ انت بمعنى ان وجهات النظر اختلفت في هنا اللي دي هقول عليه سوق ولا مش سوق اللي انت تقول بقى ليه تحقيق المصلحه العامه لازم يدخل قال لازم تدخل جوه ادخل جوه السوق بقى خلاص ما تبيعش هنا فين ما انا ماشي يا أخي محمد ما انا اتفضل يا أخي محمد. يعني لا اللي انا عاوز اوصله في النهايه القولان في تعارض بينهما لا هو ليه وجاهه لعنه الله هو ليه وجاهه لانه في حده في حده انت في حد احنا بنقول- إحنا نقول بقى ايه نقول بقى وده كان خطير في القرائن في النصوص السابقه ايه بضيها للسوق دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا بسرعه بس عشان الشافعيه قالوا ان المدخل في معنى السوق ده ده, ده مش هم ده ده متفق ده الوزير ابن مبارك نقل فيه الاتفاق على انه ما لم يكن فيه غبن فاحشه اعرضوا عنه ماشي بارك الله فيك سؤال ماذا لو اخبر بحال السوق صادقا المتلقي وباع البائع واشترى المشتري فهل يدخل في عموم النهي ام ان الحكم يدور مع علته في ليه لا بص يا خالد ال- ب- بالنسبه لمساله ال- التلاعب التلاعب في الغرض له اهله في كل زمان ومكان حتى وانت في السوق انت الان مع تجار التج- انت عارف ان التجار في س- اي سوق ما يتحكمون في السوق باتفاق بينهم ودي برضه عله لعلك تنظر لها بمنظور اخر معاصر ليه التاجر بياخد دوب يقوم بقى يقول لك انا ايه انا استقبل اللي جاي اللي جاي يبدا ياخد ياخد ياخد منه بعدين يرجع يتحكم في سعر السوق يجي الباقي المشتري بقى اللي هو الجمهور ياخد ياخد من مين من التاج دي يبدأ يستجد بيهم بالايه زي ما بقول بقى في اللهجة عندنا بقى بالغلا والكوكلة لما تشتري من الاهل مش الاهلي والزمالك الاهلي يعني فاهم كده اه فالشارع حكي لنا هو مقصد اسمى في هذه الجزئيه وشوف دع الناس يرزق الله ايه نار انت خليك زيك زيي بعد كده انت بقى خدها بقى في مكان اخر الله يحييك هنا هناك نقصد بيعها الله يحييك تمام لكن انت تاخد وبعدين تبدا تفرض السعر على الجمهور هذا طبعا ملغي دعوا الناس هناك قال له انزل السوق السوق هيجي فيه كله تاجر وغيره دي برضه جزئية مهمة من المحدث طب ماذا لو أخبر التاجر أو المتلقي بحال السوق صادقا وباع البائع واشترى المشتري فهل يدخل في عموم النهي أم أن الحكم يدور مع علته هن هنقول الصورة ظاهرها ايه ظاهرها خدنا الظاهر الظاهر والمؤول في الأصول ده ظاهرها صحيح لانتفاء المحظور من وجه رئيسي صح لا ظاهرها انه صحيح ركزوا معي من هذا السياق لانتفاء المحظور من وجه رئيسي لا تتلقى لا تلقى ربان هنا الغبن هيكون ظاهر غالبا طب هو صدقه يبقى هنا عل ايه العله اختفى لكن نرجع بقى للجزاله اللي قالها الاخ عماد الان ولكنها تمنع من جهة أخرى وهي تعمد التضييق على الآخرين المستفيدين لقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو بعضهم من بعض صحيح؟ يبقى أصبح أنت ظاهر الكلام إيه؟ إنه ومن جهة ثانية فيها جزء من محدود تمام؟ ولذلك كنا نقول إنه آآ يعني آآ تركها في هذه الحالة إيه؟ أيضا أولى يبقى, يبقى وعليه فتركه أولى هنقول بقى أولى يبقى تنزيها أولى طيب ما الحكم إذا خرج من محلة من محلته من مكانه لشيء آخر بعيدا عن قصد التلقي فرآهم فاشترى منهم من غير عادة له في ذلك ودي محل السؤال ركز بقى معي خرج من محلته خارج رايح مشوار رايح وظيفته رايح عمل الى اخره لقى سلعه او لقى ناس داخلين بسلعه او الى اخره او واقفين عرض عليهم ان ايه ان يشتري هذه السلعه تمام واذا قيد فيها بقول من غير عاده له ليس من عاداته ولا احنا ما عملناش حاجه صحيح فما الحكم الحكم يدور مع النفي انت خدت مفهوم حافظ بقى القواعد لا الحكم يدور مع علته في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور انما الاعمال بالنيات العمل بالنيه ولكل امرئ ما نوى وهو قول الليث هذا الذي قلت هذا هو قول الليث ابن سعد والمالكيه خلافا للشافعيه قالوا اللي قالها بقى الشيخ حسن مجدار وجود المعنى ها هنا اعماله الايه اعماله المقصد ان حصل صورته صورة انت تلقيته صورة صورة ايه لكن لا ده الصورة لما نهى عنها الشارع لا تلقوا ربنا عمدا انا خارج اتلقيك او اتلقاك خارج لاجل ناخذ ايه هذه منفية هنا انا لم يكن من قصدي ابدا حتى ان رأيت من بدنا الشيء ولا شيء اصلا بالمرة لكن لما رأيته جرى في نظر الايه الشيء فهممت به فعرضته فاشتريته ليه؟ الصدق موجود شرط كله كده هو ما عرفش حاجه عن السوق واحد خرج ليس من عادات الشقاق مش علاقه بالقضيه راح مشوار انت الان راح وظيفتك وانت ما لقيت ناس حاطين حاجه حلوه لابسه نظرك دخلت تشتريها انت ما عرفش اي حاجه بالمره عن الشيء ده بالعكس ده خد مغرب بيك انت اصلا لان انت ان انت ايه ان انت جمهور وليس تاجر انت معايا ايه نعم يبقى يبقى قلت والمعنى هنا دائر بين القصد وع وعدمه كما ذكرت بالحديث فالصواب قول الليث والمالكية هذه تفرعات في هذا الأول نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قوله الآخر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا فيه جملة مسائل مذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة ومتداخلة كلهم على المعنى كلهم على المنع بعد الركون والرضا كلهم على المنع بعد الركون والرضا وصورته صور البيع البيع أن يكون قد وضع قد وقع البيع بالخيار في زمن خيار المجلس أو الشرط انت معايا في زمن الايه الخيار او في زمن خيار المجلس او الشرط ولم يتفرقا من مجلس العقد فياتي رجل قبل الافتراق فيعرض سلعته على المشتري وهو يظهرها بالخيريه من حيث جنسها ورخص ثمنها من حيث ايه من حيث جنسها ورخص ثمنها فيفتح بيع صاحبه الاول فمن الصورة قاعدين في مجلس العقد ونبيع واشترينا واتفقنا وخلاص وخلاص الصورة كانت تكون ايه يعني اتفقنا على الشيء وخلاص دخل واحد وقال له ده انا انا انا اخدها منك او عندي انا اخدها منك خلي بالك بقى سوق البيع لان اقول لك والشراء مثلي معناه الشراء انا اخدها منك كمشتري او بائع انا بيع لك زي دي او احسن وبثمن اقل او يخش المشتري يقول لك لا ده انا اخد دي منك بثمن اعلى ممن ايه مما يشتري تمام هذه وفي معناه الشراء على الشراء على شراء اخيه ايضا هو ان يقول البائع في زمن الخيار افسخ لاشتري منك باكثر وهذا افساد ممنوع باجماع طيب في شيء حد ما رايته هذا ما اذا كان بالكلام فهل يدخل فيه هل تدخل فيه الإشارة انتم كنتم عايز اقول ايه انتم قاعدين الان جنب شغالين والبيع عشان تقدر كده يعني انت معايا كده ايه سوق بقى سوق وفاهمين بعض قاعد يحطط انا عاوز انا مش عارف الكلام ده لعب الايه لعبه في دماغه شفت ازاي او كما قال الاخ احمد بارك الله فيه يقول ايه ان هو في اصطلاحيات بتبقى مفهومه ما يفهمهاش الراجل الراجل العادي اللي بيدخل السوق اللي بيبيع اللي هو في حاجه الى بيع سلعته تمام التجار فاهمينها باشاره بيلفظ اي شيء هو يبقى مثلا ايه يفهمها يلعبوا على على على المشتري او ان هم يكدسوا سلعته وبعد كده بقى يجي هم يتفاوضوا مع بعض كما هو الحادث الان يعني ما ادري ايه الشروط انا راحت من دين الان ان هو بيسموها يعني يجي تجد مثلا بعد ما البيعه تنتهي يلموا مجموعه من التجار يقعدوا يقول لك ايه كل واحد ياخد جزء من ال حد يعرف ايه الشروط اسمها ايه دي؟ ها؟ لا لا ده غير كده ده, ده غير كده يقول لك ما اعرفش انا انا سمعتها من يعني وانا بدرس مع بعض التجار في القضايا مثلا هو ايه لعبوا على على البائع هو مش تاجر طبعا هم مجموعه تجار وكل واحد داخل ايه يعني ادى حاجه كده يعني يضرب ده من جهه وده من جهه ومش عارف ايه مجرد ان حط نفسه في البيعه بعد ما خلصوا خمسه سته اجتمعوا اللي رشت عليه البيعه دي خلاص ده باس لكن لازم يرضي اللي حواليه يرضي اللي حواليه دي ده عايز 20 30 يقول لا انا عايز 100 وراح عايز 50 ده انا وقعت عليك الايه البيعه وهكذا دي, دي صوره ما دي, دي الصوره دي جايه مساله جايه لو ده كان بقول لك محل كلام ايه هل فقط مع الكلام ولا يمكن ما كان بحكم الكلام حتى ولو بالإشارة لوجود اللي انت قلت عليه بقى لوجود ايه ها لا الصورة الاولى المقاصد بالايه شو بقى الامر بالمقصد وهنا تحقق بالكلام او بالاشارة او باي لهجات متفق عليها بين بين النجاشين او بين المدلسين في التجارة صحيح طيب صورة أخرى وديت يعني بعض الفقهاء جرى الصورة دي كالصورة دي وهي معنى الثوم على ثوم أخيه يعني عرض السلعة وحطها بإيه بزيادة أن يكون المبت... أن يكون المتبايعان يتساومان في السلع ويتقارب للعقاب خلاص أو شكل ننهي إيه ننهي البيع يعني لم يعقد بعد أو لم يبق إلا اشتراط النقد أو نحو أو اتفق على الثمن ولم يعقده فيبيع آخر والحالة هذه يريد أن يشتري تلك السلع فيقول للبائع أنا أشتري منك بأكثر وهذا أيضا إفساد ممنوع كسبقه واضح؟ يعني الصورة الآن اتفقنا كل شيء ديت يعني لسه ما زلنا في مراحل الايه الاتفاق أو شكل إن احنا نخلص دخل بقى الشيطان راح ايه أفسد الايه البيعة بنفس نجيب الصورة الأولى لكن كل الأولى انتهينا واستقرت الأمور دخل دي لسه الأمور ما استقرت بعد احنا خلاص أوشكت على الاستقرار فدخل تمام طيب والصورتان تخضعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يضر وده عند النسائي بإسناد صحيح يبقى خلاص انا دني واقف مستني البيع من بعيد كده اقول لك انا حظي فيها بقى الطياره دي عجباني والله البهيمه دي عجباني البيعه دي عجباني وقاعد مستني مجرد ان ده خرج وفلت منه ادخل انا ايه خلاص او إن يجي يقول لي تعالى لو انت ليك كبنه اتفضل ادخل شفتوا الكلام ازاي ده معنى حتى يبتاع او او يبقى اما يشتري او يخرج شوفوا الاداب والحقوق اذا ديت بنقول لل- للاخ احمد صابر في هذه البدايه كان بيتكلم عن مساله الايه اللي هي عله الحكم اذا هنا ظهرت ايه العله بالمنطوق والسياق الاخر العله فيه بالمفهوم مفهوم يعني كلام طيب فرع يباح تدخل الاخر اول العرض والمساومه كأن تكون للتفرج حلو كأن تكون ايه للتفرج فهذا يعرض وهذا يعرض هي الصورة اللي سميتها بقى المداد أو المدادة كما يأتي الآن وبمعنى آخر الصورة التي فيها توقف السلعة توقف السلعة للبيع فيسوم بها غير واحد وإن شئت فسمها المزاد أو المزايدة السلعة محطوطة اهي ويبدأ ايه اتلف حواليها الناس كل واحد بيعرض ايه طيب ننظر فيها وهذه الصورة لا بأس بها بشرط بشرط ايه الشرط عدم النكش فيها هو النكش بيكون بين مين ومين ها بين البائع والنجاش النجاش اللي هو ملوك فيها هي حاجة ربط بينهم وبين بعض بيضرب على أساس إيه؟ إن يهيج الآخر أو يحلل الصورة علشان يهيج الإيه؟ الآخر ويحليها فيه ويبدأ يعرض صورة للتغرير بالجو المحيط للسلعة وهو مش مستفيد هو مش هياخد حاجة لكن هو توافق مع البائع على أجل هذا بقى الكلام ازاي وهياتي في الحديث ان شاء الله القادم حكم السمسرة وما ضوابطها ان كان السمسار هذا حاله دخل في التحريم ما في نقاش على قاعدة لعن الراشي لعنه الراشي والمرتج و الراش اللفظ ده مش صحيح اللفظ الراش هذا مش صحيحة انا بقول دخل فيها بايه بمفهوم السياق الراشي والمرتجي الاثنين في اللعب واللي داخل بين الاثنين بيوصلهم شوف ازاي وده ياتي فيها الكلام بضابط السمسره على ما نراه في الواقع وفي هذا الكلام يعني يرفع الثمن ولا يريد الثراء فالشراء فيعود ذلك بالضرر على على الاخرين ولعل ركزوا بقى هذه المساله فيها لطيفه ولعل من حكي عنه كراهتها يرجع الى احتمال توقع النكش تعليل السم في هذه الصوره والنص اللي ذكروه الآن عن الإمام مالك نصا نقل عن ابن عبد البر قال لو ترك الناس الثوب عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن يعني كان عايز لك ده من الضروري ما دام حاجة معروضة للبيع اللي ياخد بأعلى ياخد مين المستفاد؟ صاحب السلعة وانت أيضا مش هتاكل حاجة وانت مجبور عليها إلا إذا جبرك عليها وغرر بك النجاش دي بقى موضوع تاني تمام فقال أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المخلوق نص عليه مالك وقال ولم يزل الأمر عندنا عند من؟ عند الملكية عملا بإيه؟ عملا بأهل المدينة على ذلك هو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والجمهور وقال ابن حجر في الفتح لا يحرم اتفاقا ركزوا بقى معي كما نقله ابن عبد البر هكذا بالنص عن ابن حجر في الفتح وكذا نقل ابو زرع العراقي في فتح التدريب عنده ولم يعقب على حكايه الاتفاق ركز معي مع ان أبو زرع هذا العراقي قال هذا آه، وكرهه بعض السلف ولذا أنا ذكرتها هنا من باب النقل أمانة النقل وكأن ابن عبد البر لم يعتبر خلاف من خالف وقد قال أبو زرع العراقي وكرهه بعض السلف ولم يكت عنه من هم بعض السلف ولم أقف على من خالف ومسلم هو كان في هنا حديث ممكن بقى يعني إذا أردتم نقول المرة الجاية أو أملي لكم الآن آه هو كان البخاري في صحيح علق عن عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا مش هو صح؟ طب جميل ما أحسنت بارك الله فيك إيه إيه إيه اكتب بقى اكتب الآيات عندك أي نعم لا لا لا هي آه لا هي هي هي دي اه علق البخاري في صحيح عن عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد قلت أنا وهو مقتضى الأصول ومقتضى إيه الأصول ما في مانع بشرط عدم الإيه النفس هنا في حديث في الباب ولعله لعله هو مستند الاتفاق الذي حكاه ابن عبد البر من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلفا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلف والقدح الحلف اللي هو كساء آه، اللي هو بيكون تحت القتب بتاع البعير اللي نقول عليه بقى ايه ال- بنقول عليه ايه انت ها ح- حاجة لا الحلف اللي هي بتسند ال- عشان ما تحكش في ظهر ال- ها ها لا ده حاجة بنحط تحت عشان الاحتكاك بتاع القتب ما ي- ما يجرحش ال... يعني تقول بقى خيشة تقول مش عارف ايه حاجة بيقولوا عليها ايه الأشياء هذه ها؟ ما هي بدع القتب يا جدعان وبعدين اللي تحت منها بقى بتحط انت حاجة تحتها ايوه قول عليها احسنت ماشي يبقى فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال يشتري هذا الحلف فقال من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين تبعهما له دي سورة ايه سورة مزايدة او سورة فيها السورة اللي معنا الآن لكن هذا الحديث من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر بن اللي هو آه، عبد الله الحنفي عن أنس واسناده ضعيف لجهالة الحنفي هذا وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص لكن الإمام الترمذي وده اللطيفة اللي ذكرتها عندك آه، إن الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من طريق الأخضر هذا وعبد الله الحنفي وأبي بكر عبد الله الحنفي مع أنه إيه مجهول فهنا ابن القطان قال لطيفة جدا حديثية مهمة قال ابن القطان في بينها من أهم العزم المذكور والحديث معلول بأبي بكر الحنفي فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته هو مجهول الحال هو كما قال وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته ركز من دي في قبول المساتير وقد روى عنه جماعة ليس من مشاهير أهل العلم الجزئية ديت هعقب لكم عليها إن شاء الله المرة القادمة لبيان منهج مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخلقه الأقران من العصر حتى إذا ما رأينا الشيخ تسمح في تمشيد حديث تعرف ليه الشيخ قال هذا الكلام ولا تتشنج للشيخ القول قد يكون معه وقد يكون مع المخالف وعلى أي شيء يكون هذا الكلام وهل هذا قاعدة فرضية أم لها ضوابط عند أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ماشي يبقى نقف عند هذا الحد ان شاء الله ونكمل الحديث في مجلسنا القادم وصلى الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير